إذا رمى إذا رمى إذا رمى إذا رمى آخر خبر في الراديوهات وفي الكنائس والجوامع وفي الحواري والشوارع وعلى القهاوي وعلى البارات إذا رمى وتمد حبل الدردشة والتعليقات يبارما يبارما يبارما يبارما يبارما يبارما يبارما خبر في الراديوهات وفي الجنائز والجوامع وفي الحواري والشوارع وعلى القهاوي وعلى البارات نظامات وتمد حبل الدردشة والتعليقات مات المناضل المثال رمت خسارة الرجال مات المناضل المثال رمت خسارة الرجال مات الجدع فوق مدفعه جوه الغابات جسد نضاله بمصرعه من سكات ما في جدع فوق مدفعه جوه الغابات جسد نضاله بمصرعه من سكات ما في جدع فوق مدفعه جوه الغابات جسد نضاله بمصرعه من سكات لا تفضلني فرقع ولا إعلانا لبارما لبارما لبارما لبارما لبارما آخر خبر الجواب وفي الجنائز والجوامع وفي الحواري والشوارع وعلى القهاوي وعلى الفراغ وتمد حبل الدردشة والتعليقات ما رأيكم دمع عزكم يا أنتيكات يا غرقانين في المأكولات والملبوسات يا رفيعين ولا عيني تلبيات يا محق وطين يا ملمع عين يا جمسنات ما رأيكم دمع الزوم يا أنتيكات يا غرقانين في المأكولات والملبوسات يا خيبتكم يا رفيعين ولا عيني تلبيات يا محق وطين يا ملمعين يا جمسيات ما رأيكم دمع الدنيا أمريكات يا غرقانين في المأكولات والملبوسات يا دب يا ليل والعين لبيات يا محطتي لما عين يا جمسيات يا بتوع نضال آخر زمن في العوامات يا بتوع نضال آخر زمن في العوامات ما رأيكم تمزكم لبارنا لا طنطنا ولا شنشنة ولا إعلامات استعلامات لبارنا لبارنا لبارنا لبارنا آخر خبر في الراديوهات والكنائس والجوامع والحواري والشوارع وعلى القهاوي وعلى البراد والغرامات وتمد حبل الدردشة والتعليقات عيني عالي سعد الأضى من غير رفاء تودع عيني عالي عيني عالي اطلع آلي نور الفضا يدع ولمي
عيني عالي عيني عالي عيني عالي سعد الأضى من غير رفاء تودع عيني عالي عيني عالي اطلع آلي نور الفضا يدع ولمي يسمع عيني عالي عيني عالي عيني عالي سعد الأضى من غير رفاء تودع عيني عالي عيني عالي يطلع علي نور القضا يدع ولا من يسمع عيني عالي عيني عالي عيني علي سعد الأرض من الرفات والدع عيني عالي عيني عالي يطلع علي نور القضا يدع ولا من يسمع عيني عالي عيني عالي يمكن صرخ من الألم من لسعة النار في الحزن عيني عالي يمكن ضحك أو ابتسم أو ارتعش أو انتشر عيني عالي يمكن سرق في دم لسعة النار في الحجر عيني عالي يمكن ضحك أو ابتسم أو ارتعش أو انتشر عيني عالي يمكن لفظ آخر نفس كلمة ولا يمكن لفظ آخر نفس كلمة ولا لك الجياع يمكن وصية للي حضني القضية بالصراع صور كتير تلوي الخيال وألف مليون احتمال لكن أكيد أكيد أكيد ولا جدال لبرمات قود الرجال لبرمات لبرمات لبرمات لبرمات الخبر الأزياء وتلك العينات والجوارح والحواري والشوارع وعلى الأهاب وعلى البراء لبرمات وتمدح بالدردشة والتعليقات يا شغالين ومحرومين يا مسلسلين بجيل الله يا شغالين ومحرومين يا مفلفلين رجلين وراه يا شغالين ومحرومين يا مسلسلين رجلين الله
يا شغالين ومحرومين يا مفلفلين رجلين وراه
خلاص خلاص ملكوش شراب خلاص خلاص ملكوش شراب ارمي الانابل والرصاص ده منطق العصر السعيد عصر الذنوب الامريكان منطق العصر السعيد عصر الذنوب الامريكان الكلمه النار والحديد والعدل أقرص أو جبل صقر الجبارة يا عبيد صقر الجبارة يا عبيد في أي موطن أو مكان مفيش بديل مفيش مناص مفيش بديل مفيش مناص
جهزوا جيش الخلاص لا تقول على العالم خلاص جهزوا جيش الخلاص لا تقول على العالم خلاص جهزوا جيش الخلاص يا تقول على العالم خلاص أهل بلدي ومن أمتي تعارف يخلي التحالف يعيش يعيش يعيش أهل بلدي وبن أمتي تعارف يخلي التحالف يعيش يعيش يعيش كل طائفة من الدنيا خايفة وتنزل ستاير بداير وشيش لكن في الموارد يا شعبي يا خالي بنتلم تحفة ونكتب يعيش يعيش يعيش أهل بلدي يعيش المثقب على مظهري يعيش يعيش يعيش
يعيش المثقب على على مظهري يعيش يعيش يعيش يعيش ليه محلق زبلق كتير الكلام عديم الممارسة عدو النحاف نحاف نحاف كتير الكلام عديم الممارسة عدو النحاف يعيش المثقب على مظهري يعيش يعيش يعيش يعيش
كتير الكلام علم الممارسة عدو الجحام بكام كلمة فاضية وكيان اصطلاح يفبرك حلول المشاكل دوامها يعيش المثقف يعيش أهل بلد يعيش أهل بلدي وبنهم مفيش تعارف يخلي التحالف يعيش يعيش كل طريقة من التانية خايفة وتنزل ستاير بداير وشيل لكن في الموارد يا شعبي يا خالد بنتلم صحبة ونكتب يعيش يعيش يعيش أهل بلدي يعيش التنبلة في حي الزمالك وحي الزمالك مزالك مزالك يعيش التنبلة في حي الزمالك وحي الزمالك مزالك مزالك يحاول تفكر تهود هنالك يا ابني يوضب حياتك بلاش المهالك يا عيش التنبلة في حي الزمالك وحي الزمالك مزالك مزالك تحاول تفكر تهوي هنالك يوضب حياتك بلاش المهالك لذلك إذا عدت توصف حياته تقول الحياة عندنا مش كذلك وممكن تشوفهم في وسط المدينة إذا مر جنبك وهم بسفينة أباهم علينا قرشهم سمينة ولدهم بتطويل دماغهم تخينة يا أباهم علينا قرشهم سمينة قلوبهم بتهوي دماغهم تخينة سيرتهم مبارد تموت في الجليد مفيش سخن بارد ياكلوا الحديد سيرتهم مبارد تموت في الجليد مفيش سخن بارد بياكلوا الحديد مدام نهري وارد وجاي من الصعيد تزيد الموارد هم تزيد وتسمع الاسلاميين تنادلة او المأكلين هيسمح كبيرهم ويعمل مقابلات مع الفلاحين ويحصل تحالف ما بين الجنة ونملأ المصاري بجن القطيع أطيع الخليفة أطيع والديك أطيع التنب لا تفرض عليك أطيع الخليفة أطيع والديك أطيع التنب لا تفرض عليك يزرع ويبع حي الزمالك حي الزمالك سالك سالك تحاول تفكر تهوب هنالك توطر حياتك فلا المهالك لذلك إذا حد جاب لك سيرته تكبر تبسمل وتهتف كذلك يعيش التنابلة يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش أهل بلد يعيش أهل بلدي وبينهم منهم نبي تعارف يخلي التحالف يعيش تعيش كل طريقة من الدنيا خايفة وتنزل سفاير بداير وشيلة لكن في الموالد يا شعبي يا خالد بنتلم صحبة ونكتب يعيش يعيش أهل بلدي
يعيش الغلابة في طي النبوع نهارهم سحابة وليلهم دموع يعيش الغلابة في طي النبوع نهارهم سحابة وليلهم دموع يعيش الغلابة يعيش في طي النبوع نهارهم سحابة يا روحي وليلهم دموع دول سواعد هزيلة لكن فيها حيلة والله سواعد هزيلة لكن فيها حيلة بيفكر بيخطط كفى في الرجوع ما كان شغلي دايرو ما يتعبش دايرو ما كان شغلي دايرو ما يتعبش دايرو لا ياكل ولا حتى يقدر يقدر يجوع يا غلبان بلدنا يا بلح يا طار يا شحم السواد يا فحم المطار يا غلبان بلدنا يا بلح يا طار يا شحم السواد يا فحم المطار يا- يا غلبان بلدنا يا بلح يا طار يا شحم السواد يا فحم المطار يا منتج يا مبهج يا هادي الحلاوة يا هادي يا راضي يا عاقل يا قانع يا غلبان بلدنا يا فلاح يا طار يا شحم الدواء يا طحن المطر يا يا غلبان بلدنا يا فلاح يا طار يا شحم الدواء يا طحن المطر يا منتج يا مبهج يا اخي الحلاوة يا هادي يا راضي يا عاقل يا قانع ما تتعبش عقلك ال- ال- ال.
شغلي سياسة ال- ال- ال.
انت شغلك ال- ال- ال.
جدا وحماسة الآن تتعبش عقلك الآن شغل السياسة الآن شوف انت شغلك الآن علمنا حماسة وعفو الدلالة تضيق الرضا بأن احنا طبعا عبيد القضاء وعفو ديالك تضيق الرضا لأن احنا طبعا عبيد القضاء ورزقك ورزقي ورزق الإياد ده موضوع مؤكد يوم الحساب كمان الصحافة هتكتب بحالتك الآن هتنشر مناطق لخالك وخالتك الآن هذه الصحافة حافة حافة هتكتب بحالتك الآن تنشر يلا ناظر والله حيلتك وحيلتك هل هل هل تطلع يا متسيد عليك الهلاوي وتسمع باسمك في قلبي الهلاوي وتطلع يا متسيد عليك الهلاوي وتسمع باسمك يا قلبي القاوي يا قلبك مشيرة وبنادي كبيرة يا قلبك مشيرة وبنادي كبيرة وابتدارك يا ابني شاف الرداوي يا مسيد يعيش عمي مسيد يعيش يعيش يعيش يعيش أهل بالي
ده الاشتراك الاتحادي
أعوذ بالله الخط لا خطي والكلمة دي ليا الخط لا خطي والكلمة دي ليا خطي الورق خطي بالدمع عينيا شط الزيتون شطي والأرض عربية نسيمها أنفاسي وترابها من ناسي نسيمها أنفاسي وترابها من ناسي وإن رحت أنا ناسي ما هتنساني شيئا الخط ده خطي والكلمة دي ليا
لاكتب على عيني على عيني يحرم عليك النوم واحبس يا عيني يا عيني بدموع طول اللوم واكتب على عيني على عيني يحرم عليك النوم واحبس يا عيني يا عيني بدموع طول اليوم قبل الوفاة بتيجي زي الصلاة والصوم قبل الوفاة بتيجي زي الصلاة والصوم دين في عرف الحر هم ومزلة وغر الدين في عرف الغر هم ومزلة ومر وشكون تصون وتدور أحزان أحزان مجبية الخط ده خطي والكلمة دي ليا
الحبر من دمي يا إمتي كفي يا عزوتي ضمي لك نكتب عاتب على كفي على كفي والحبر من دمي يا همتي كفي آه يا يا عدوتي دمي آه لكتب على كفي على كفي والحبر من دمي يا إمتي كفي كفي كفي يا عزوتي ضمي لكتب لكب على كفي على كفي والعبر من من دمي دمي يا همتي كفي آه يا عدوتي دمي
أول ما حنغطي بالوعد حنسمي أول أول ما حنغطي بالوعد حنسمي باسم اللي ما تصدر في المدرسة والدار باسم اللي ماتوا ماتوا صغار في المدرسة والدار والمصنع اللي انهار فوق الصنايعية الخط ده خطي والكلمة دي ليا. الخط ده خطي والكلمة دي ليا. خط الولد خطي بالدمع عليا شط الزيتون شطي والأرض عربية أنا تيمة أنبادي وترابها بالنادي ونروح تنادي ما حتنسانيش هي الخط ده خط
دول الورد الحر البلدي اصحى يفتح تسفي يا بلدي طول الورد الحر البلدي اصحى يفتح تسفي يا بلدي طول الورد الحر البلدي اصحى يفتح تسفي يا بلدي دول خلاص الدار يا ولدي دول علوم المصريين دول امين دول امين دول القوة ودول العلم دول رضعين من أطهر بس من أنهر دول القوة ودول العلم ودول العين دول رضعين من أطهر بس من قطر دول القوة ودول العلم ودول العين دول رضعين من أطهر بس من قطر هد يا دقع هلالك هد واحنا دارك ملايين بنتين دولة بيني دولة دول اخواتنا ودول مدينة دول الامل اللي مخلينا دول اخواتنا ودول مدينة دول الامل اللي مخلينا دول المجد اللي علينا فوق الجرح نعوم الدين دول اميني ودول امين دول يتيم اولاد الشهداء دول الطار لا يب ولا يهدى دول يتيم اولاد الشهداء دول الطار لا ينام ولا يهدى كل ترابك يسكن يهدى ويضم الشهداء الباقيين دول يمين دول يمين
المحطة المحطة المحطة المحطة اللي شفته أنا عالمحطة عالمحطة عالمحطة عالمحطة عالمحطة اللي شفته أنا عالمحطة في العين الخفة تم شنطة في اليمين في العين الخفة تم شنطة حتم اللعب والأجانب يا حتم اللعب والأجانب الأوام والحسن بطة المحطة المحطة المحطة المحطة اللي شفته أنا على المحطة هي خشت الدرجة الأولى والمراس حالا بقيت منضف هي خشت يا ابني درجة أولى يا أخويا والمراس عدوك بقيت منضف سابوا تانية قلبي تانية سابوا تانية قلبي تانية والقضية على أولى الله اللي مش في الجون إلا في الجون إلا واللي يعلى واللي يوطى اللي مش في الجون إلا في الجون إلا واللي يعلى يا واللي يوطى في واحد منهم دمهم بيتي وشطة شاف صنايعي في بريره خشناك يا اسطى الدنيا انسب اللي اللي زيك دي الحقيقة بلاش مغلطة نص قال مروح وفؤاد حد يروح دي الحياة تحب المربع انت شايف مش الغمض هذا ملبك حبايش وعلى عن الكون هيخرب لو نهير
عطشان يا صبايا وانا عاشق عالسبيل عطشان والمية بلداتي على عكس ما يجري من عطشان عطشان يا صبايا وانا عاشق عالسبيل عطشان والمية بلداتي على عكس ما يجري النيل والنهر العالي باقي ونزع الواطي دليل والنهر العالي باقي ونزع الواطي دليل والريح العالي سكاري والريح العالي بخيل والريح العالي سكاري والريح العالي بخيل والنسبة تعكر لونها من هم الناس يا خليل النسبة تعكر لونها من هم الناس يا خليل عطشان من البلد ما وانت العطر وجميل عطشان من البلد ما وانت العطر وجميل وانا كنت امبارح خالي واليوم ده طلعت عليه انا كنت امبارح خالي واليوم ده طلعت عليه عطشان ودواء يا حبيبي يسقي العشق دليل عطشان ودواء يا حبيبي يسقي العشق دليل ودليل الحب عمايل وجمال الحب قليل ودليل الحب عمايل وجمال الحب قليل وانا كل ما اقول التوبه ترويني المواويل تسرح بالقلب جناين تبكي بيها السبيل وانا كل ما اقول التوبه ترويني المواويل تسرح بالقلب جناين تبكي بيها السبيل قرشها يا حمام الجية ولا فيش قدامنا بديل قرشها يا حمام الجية ولا فيش قدامنا بديل سكة ومحسوب عليها بتويها جيل ورا جيل سكة ومحسوب عليها بتويها جيل ورا جيل سكة ومحسوب عليها بتويها جيل ورا جيل يوم محسوب عليها بتويها جيل ورا جيل عالشوق نفرق خطبينا بالليل تضوي الأنانيل عالشوق نفرق خطبينا بالليل تضوي الأنانيل حوالينا قلوب حبابة ومعاها العقل دليل والشمس تصب صبابة والمنبع نهر حوالينا حوالينا قلوب حبابة ومعاها العقل دليل والشمس نجد صوت صبابة والمنبع ده نهر النيل والله علينا يلوم يلوم مش علينا سبيل موشوق العشق ملامه والشوق الورد عظيم موشوق العشق ملامه والشوق الورد عظيم ودوني عن سبيل ودوني عن سبيل ودوني عن سبيل
بعض الأيام يمثل بعض الأيام يتمثل بعض الأيام يتمثل بعض الأيام ويكون كل الأركان ويكون قدر حلمت لو شفت زمان كنت أبايا الإنسان حلمت لو شفت زمان كنت أبايا الإنسان بيتملك مثل الفرسان فلم تكن فلم تحتم ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا حالك يا قريبي اليوم مش جابت تفتح لي الدور حالك يا قريبي اليوم مش جابت تفتح لي الدور مش جابت الأمة في مكانها في العربية على ولا على ولا على ولا على ولا جرى من مدارع الإدارة تعلم فضل الغمارة جرى من مدارع الإدارة تعلم فضل الغمارة لم يحمي الأرض يا قديم بالله على ولا يا على ولا يا على ولا يا على ولا يا فكرتك خلاني كان عالي جدا رغم كان عالي جدا ورغيب ويا عيني علينا يا بني مش دومك انا الا على ولا على ولا على ولا على ولا لا الثور النوري كلمني الا بني الشبرا الثور النوري كلمني الا بني الشبرا كلمني بالعيون والبصائر وهذا الطريق بالخطوط والدعاية يا سائل يا مايل يا كل مطلوبية مفيش مبنى غير عيون الكلام الليل وتحلى يوصل كلامه للقلوب صافي وأصيل أديه وأديه بس أقولي والذي أديه وأديه بس أقولي والذي السلام تكينا خضرة زي أغصان الريحان تلدي ويلها الشفايف لما ينطق اللسان السلام تكينا خضرة زي أوراق الريحان تلدي ويلها الشفايف وإنها اللسان دوروك الناس يا دنيا بالكلام عن السلام دوروك الناس يا دنيا بالكلام عن السلام بالكلام الحقيقة بالعمل الكلام من هنا نبني الكلام يا صبابة يا مغرمين كلنا نحب السلام والسلام يحب مين السلام بيحب نوره وشوف نورك الأمين نورك انت عيونها خضرة زي قلب العاشقين الخلود وردية خمري والشفايف نسوانين الخلود وردية خمري والشفايف نسوانين الضطائر تبر طائر يبعث النور وراني والضطائر تبر طائر يبعث النور وراني والنوم الرسماني نبي ببارك صهراني يحرس قلبي الحقيقة من عيون بصري إنهم الرمدين بالبنان السهرانين يحرس قلبي الحقيقة من عيون البصرين الحقيقة شرع نورا صورا المسلمين يا جنة إنسانية للبنية وللبنين بالبنين فيها بيض الأمس جميل في كل المحتاجين بالبنين فيها نار الحب وبيت في كل العطشانين العطشانين فيها نور المجد صافي في كل الحيرانين الحيرانين هي جنة إنسانية للبنية وللبنين بالبنين فيها بيض الأمس جميل في كل المحتاجين المحتاجين يا نار الحب وفي في كل العطشانين العطشانين يا نور البدر صافي في كل الحيرانين آمين يا مطرح للسلام لو فرج يقدر ينام فيها مطرح راح السلام لو فرج يقدر ينام فيها كل الناس ولا فيها كل الناس يا سلام قد ايه القلب يفرح لو يزور بيتنا السلام يجي وينعاد الحبايب نورة والنور عن عيون الأبهات ويأم الهد ويعود الهد ويرغي الهلب